السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بإذن الله عز وجل أو نستكمل تفسير سورة فاطر كنا توقفنا عند الآية 42 بعد قول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن قدرة الله عز وجل المطلقة من المعاني اللي بتحوم وتتكلم عنها سورة فاطر الله عز وجل له العلم الكامل وله القدرة المطلقة يخلق ما يشاء وينوع في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى وذكرنا أن هذا التنوع وأن الفطرة يعني بدأت بالفاطر وإن كان الأصل واحد لكن بيحدث تنوع هذا التنوع قد يكون محمود وقد يكون مذموم وذكرنا في الآية الماضية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن في هنا القرآن عمل نقلة إن في مشاكل الناس ممكن تتخيل لها حل لكن في مشاكل فوق طاقة البشر ان هم اصلا يفكروا فيها زي مسألة زوال الارض من مسارها ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا فقدرة الله عز وجل مطلقة لا يتخيلها الانسان ف والايات اللي زي دي زي ما قال بعض العلماء من من دلالات ان القرآن من عند الله يعني لو كان بشر عايز يتكلم عن قدرة الاله بتاعه ما يجيش في ذهنه انه يقول كده لكن ده دلالة ان القرآن من عند الله عز وجل ان الذي خلق السماوات والارض هو الذي انزل هذا القرآن فالانسان لما بيتخيل قول الله عز وجل ولئن زالتا لما بيتخيل ان في مشاكل مهما اجتمع اهل الارض عشان يشوفوا لها حل لن يستطيعوا وان الله عز وجل قادر ان يغير الاحداث في لحظات بقدرته سبحانه وتعالى ان يشاء يذهبكم ايها الناس ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فهنا ربنا بيقول إن أمسكهما ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا كلمة حليما غفورا برضو الصفتين دول انتهت بيهم آية الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مسألة إن الكون كله بيسبح الله وبالرغم من كده في ناس بتعصي الله عز وجل فالله عز وجل حليم عليهم غفور إن تابوا وعادوا وأنابوا إلى الله عز وجل غفور لذنوبهم ولجرائمهم إن تابوا بعد كده تيجي الآيات بتقول إن في ناس المشركين كانوا قبل نزول الكتاب عليهم كانوا بيقولوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني بيحلف بقمة ال... بيؤكد الأيمان بتاعته وأقسموا بالله يعني تشوفه وهو بيحلف تقول مش ممكن يعني يا واد يا مؤمن فعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم بيقول إيه بقى بيحلف بيقول إيه لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني إيه كان العرب هم أميين يطلق عليهم الأميين أي ليس عندهم كتاب مش بس مسألة القراءة والكتابة لا ليس عندهم كتاب وكان في أهل الكتاب اليهود والنصارى كان دايما العرب وعباداتهم الوثنية حاسين بنقص تجاه مسألة أهل الكتاب لأن ما عندهمش معلومات عن الغيب يعني مسائل العرب كانت تؤمن بالملائكة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وكانوا عارفين ان في حاجة اسمها غيب بقى ان سألتهم من خلق السماوات والأرض ما عندهمش هم كتاب او علم يدلهم على هذا الغيب فما كانوا يحبوا يعرفوا حاجة كانوا يروحوا يسألوا اهل الكتاب فكانوا يحسوا بنقص انه ما عندهمش ايه كتاب بل حتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم راحوا سألوا اليهود عليه وكذب اليهود وقالوا انتم اهدى سبيلا منهم انتوا بعبادتكم الاصنام دي اهدى سبيلا من المؤمنين الشاهد كانوا دايما يروحوا يسألوا أهل الكتاب بل كتير من الأسئلة زي ما قال بعض المفسرين اللي المشركين سألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا بيروحوا يبعتوا مبعوث لليهود يعرفوا منهم أسئلة على سورة الكهف نزلت في مكة مكية سورة الكهف طب في بعض من أسباب النزول إن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية الكهف فسواء سئل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة او تكرر السؤال من اليهود او ان المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عن ذو القرنين عن ذي القرنين وعن الكهف وعن الروح جابوا الأسئلة دي منين من اليهود فكان عندهم هذا النقص وان هم دايما بيحتاجوا الى سؤال اهل الكتاب وكان العجيب ان اليهود ما يهتموش بنشر دينهم عكس النصارى اليهودي حاسس ان هو آه، الديانة بتاعته زي شرف النسب كده ما كانش مهتم ب- بانتشار هو مهتم بكفر الاخرين لكن مش انه يدخل في اليهودية عكس النصران وده سبحان الله العظيم عشان كده الاسلام انتشر في مكان فيه يهود مش فيه نصارى اليهود كان اللي حواليهم كارهينهم فاخيرا وجدوا دين يسمح لهم بالدخول فيه بل وبلوغ اعلى درجات في هذا الدين عكس اليهود الموضوع عندهم مش كده مش انك تدخل وبقى وتطلع لا ده فيه تقاليد و... زي الجماعات المتشددة كده الشاهد فالعرب كانوا حاسين بنقص ومنتظرين لحظة ان يبقى معاهم كتاب لذلك لما كان اليهود يستفتحوا على المشركين ويقولوا هيجي نبي ونحاربه ونغلبكم فكان المشركون يتمنوا أن يكون هذا النبي منهم وأن يبقى معهم كتاب وكانوا يتمنوا بزوال أهل الكتاب وفرحوا لما انتصر الناس اللي ما عندهمش كتاب الفرس على الروم اللي عندهم كتاب ده يدلك ان كان عندهم مسألة النقص دي فكانوا يقولوا لو جالنا كتاب زيهم هنبقى أحسن منهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أي المشركون ليكونن أهدى من إحدى الأمم من كل الأمم أو من أي أمة سبقت سواء اليهود أو النصارى فبيقولوا لن نكفر بنبينا وبكتابنا إذا جاءنا كما فعلت اليهود مع أنبيائهم بيوعدوا بكده ودي دايما نقطة مهمة جدا في مسألة انك بتوقف تدينك ونموك على وجود الظروف لئن جاء لنكونن طب ما في ناس في وجودهم قبل ما ابعث النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا الشرك زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يبعث يوم القيامة أمة واحدة أمة واحدة سبحانه آه، رضي الله عنه يبعثه الله عز وجل زيد بن عمرو بن نفيل أمة ليه؟ لأنه رفض الشرك وكان لوحده يسند ظهره إلى الكعبة ويقول الشاة خلقها الله ورزقها الله تذبحونها لغير الله أمر بدهي إزاي تعملوا كده وكان على الحنيفية وفي ناس ظلت تبحث زي سيدنا سلمان إلى أن بلغه الله عز وجل يبقى دايما اللي بيوقف هدايته على الظروف إن هي تتحسن ده في الغالب لما الظروف تتحسن ما بيشتغلش لأن اللي بيعوز يشتغل بيشتغل في الظروف الموجودة دي من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا وزي ما قلنا نفس الآيات تقريبا ذكرت في ختام سورة الأنعام زي ما اتكلمنا من أول قول الله جل تماما على الذي أحسن ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن فلما أحسن موسى في وقت الاستضعاف آتاه الله الكتاب وقت التمكين يبقى عدم إحسانك في أوقات الاستضعاف هيؤدي أيضا إلى عدم إحسانك في وقت التمكين فدايما اشتغل في كل الظروف واللي بيتعلل في ظرف بيتعلل في كل الظروف اللي دايما يقول اه أنا بس المشكلة إن الدروس بتاعت المساجد بعيدة وإن الشيخ مش فاضي وإن اللي بيحفظ ما بيجيليش البيت لو في محفظ يجيلي البيت ويتابعني وأصدقائي يتابعوني وبيئة إيمانية وما عادش يبقى فيه فساد والنساء تتحجب ودايما منتظر ان المدينة الفاضلة تتكون عشان يبقى كويس وهو اصلا حتى لو تكونت الفاضلة- المدينة الفاضلة مش هيبقى كويس وبعدين هو انت عايز تبقى كل ده موجود وما تبقاش كويس طب ما هو البلاء عامل زي اللي منتظر ان ابليس يمشي وان الشهوة تروح من صدره وان يبقى اقول لك هبقى كويس لو كل ده حصل هبقى كويس زي المنافقين لما كانوا عايزين يجاهدوا قالوا إيه، العدد بس يبقى كتير بتاعنا لا تنفروا في الحر والظروف تبقى مناسبة زي بني إسرائيل لما قالوا لسيدنا موسى فإن يخرجوا منها لو مشوا احنا هندخل طب امال لما هم مشوا امال انتوا هتجاهدوا مين يعني هم هيخرجوا اهو طب انتوا هتروحوا تعملوا ايه بقى هتروحوا تحتفلوا هناك هتروحوا ت- فدايما اللي بيتعلل ما بيعملش حاجة فدي نقطة مهمة النقطة الثانية النقطة الثانية في كلمة لئن جاء لنكونن تعليق الهداية على المجيء طب هو كان منتظر النبي ليه يجي ليه هل لرغبة حقيقية في الوصول إلى الله زي من المعاني اللي ذكرت في تفسير قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك من معاني الوزر له معاني كثيرة من معاني الوزر الحمل الثقيل ايه الحمل الثقيل ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد في الغار يعلم ان لهذا الكون الها ما هو مراده تحديدا مش عارف منتظر الوحي ولا يمكن يصل اليه بالعقل لابد من وحي فكان في هم ثقيل كيف يصل بنفسه وبالناس الى الحق كيف ينقذ نفسه والناس للوصول الى الحق كان هم ثقيل ده الوزر اللي ازيح بنزول الوحي فالانسان الراغب في الحق حقيقة لما بيجي ال ال ال الظروف تتحسن بيسير لكن دول كانوا عايزين كتاب ليه عايزين كتاب ليه زي ما قلنا عشان يفتخر بيه على اليهود كان منتظر ليفتخر كان ينتظر ليه ليفتخر مش ينتظر ليصل الى الحق لذلك الآية اللي بعدها ايه استكبارا في الارض ودي زي قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف وجوه الناس اليه فهو في النار والعياذ بالله يبقى هم كانوا منتظرين النذير ليه إيه في فارق انك انت تتعلم العلم عشان تترسم بيه وعشان تجادل بيه وتتعلم المعلومة عشان تغلبه بيها لا مش ده العلم فهم ما كانوش عايزين العلم او الكتاب عشان يصلوا بيه لذلك ربنا قال في الآية اللي بعدها من أسباب انصرافهم استكبارا في الأرض الاستكبار اللي, إيه اللي في صدورهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم بكل طاقاتهم وكل ما أوتوا من قوة وعزيمة اللي تشوفه هو بيقسم كده زي بالظبط ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لو تشوفه هو بيطلب القتال وبيتحمس له تقول مش ممكن ده, ده لما تيجي فرص القتال هيقطع الدنيا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وكانوا يقولون متى يكتب علينا القتال فمش ليس ليست الحماسة الزائدة عنوان الصدق ولا نقلل منها ولا تعني دائما الكذب لكن الحماسة الزائدة المفرطة تعني في الغالب الأحيان عدم تقدير الأمور بمقاديرها ذلك قال الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه هو راسم تصور للموت وللقتال وللبذل غير الحقيقة فلما لاقى الحقيقة صدم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه طب لما لقيتموه فلق... فقد رأيتموه عادة تتفرج وأنتم تنظرون تحولت من متحمس إلى متفرج ما عملتش حاجة فلابد ان الانسان يجمع بين العقل والحماسة كان عمر الخطاب يجمع في مجلسه بين الشيوخ العقل والرزانة وبين الشباب يلتمس حدة عقولهم وحماسهم الجمع بين الاثنين مهم الشاهد وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم فلما جاءهم نذير خد بالك من كلمة نذير هم قالوا لو جالنا نذير هنبقى كويسين لما جالهم النذير والتعبير بالنذارة هنا بدون البشارة ان الوحي في انك هتمتنع عن شهواتك مش مجرد تحقيق لرغباتك فقط وده فارق ما بين اللي عايز دين او شريعة عشان يحقق احتياجات داخلية فقط وبين اللي عايزها عبودية بمعنى مثلا اللي قالوا لما كتبت علينا القتال هو طلب كان بيطالب القتال ليه لانه زهق من الاستضعاف زهق من الجو ده عايز يعيش براحته مش مجرد وان كان المطلب ده في حد ذاته لوحده مش اشكال المشكلة ان هو يقتصر على ده فقط مش طلب القتال لينشر دين الله عز وجل في الارض فهو عايز يخلص وخلاص يخلص من الأوضاع دي فلما يجي وضع لذلك اللي طلب القتال في مكة جزء من اللي طلب القتال في مكة وكان متحمس لما راح المدينة وبقى فيه فتح المحل بتاعه بقى وحط اليافطة والدنيا واتجوز وجاب حتة أرض الدنيا بقى فيها نوع من الايه من الاستقرار وتعين بقى وخلاص والجو بقى استقرار فعايزين بقى ننشر الدين في الارض مش انت كنت عايز القتال عشان ننشر الدين في الارض يلا بقى نطلع نقاتل ما بلاش موضوع القتال ده ممكن نشوف حاجة تانية مثلا نبعت لهم رسائل يعني يعني نعمل اي حاجة نبعت لهم حد يكلمهم لكن بلاش موضوع القتال ده مش عايز ان الوضع بتاعه يتهز لذلك من اكتر الاجزاء اللي اتكلمت في القضايا الاجتماعية والحياة الاجتماعية الجزء 28 لابد ان يكون بداخله كلام عن القتال ضبط الحياة الاجتماعية لا يعني نسيان القتال والبذل لدين الله عز وجل فدي نقطة مهمة ان في فارق بين تريد شيء تبحث عن استقرارك وبين تبحث عن نصرة الدين الفروقات بتكون دقيقة انت عايز ده ليه عايز تنصر دين الله عز وجل حقا ولا انت عايز تستريح لذلك لما بعض الأنصار قالوا بعضهم قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتشر الإسلام وكثر فاتحوه الأنصار بقى من يوم ما جه النبي صلى الله عليه وسلم وبيبذلوا نصرة الدين من بدر راجل كل بيقفل المحل يطلع بدر وبعدين أحد وبعدين الأحزاب وبعدين وبعدين و... ما في ما, ما استقرش وهؤلاء يعني من أوائل من يدخل الجنة فلما انتشر الإسلام وعاشوا بقى في أطراف البلاد عايزين يرجعوا بقى فقالوا بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عدنا إلى أوطاننا وأصلحنا أراضينا وأموالنا, وأموالنا فنزل قول الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فبيقول أبو الدرداء فكانت التهلكة الإقامة في الأموال والأوطان وترك الغزو يبقى لما قال بقى خلاص بقى احنا عملنا العين نرجع بقى نشوف شغلنا لا هو ده شغلك طالما استعملك ربنا في شيء لا تتمنى وأن لا تتمنى ان تنخلع منه ففي فارق بين اللي عايز يتخلص من اوضاع معينة من ظلم و لمجرد استقرار نفسي وانه بيبحث عن هم نفسي وبانه بيبحث عن الافضل للدين لذلك احيانا تحدث اشياء واقداره زي ما نتكلم في مسألة السنن هي افضل لدين الله لكن مش افضل للاشخاص فالانسان يبغض مثل هذه الاشياء لكن هي حقيقة خير خير ان ان زي ما ربنا قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا احيانا الانسان بيزعل من اشياء وتكون هي الخير له المهم فلما جاءهم نذير فجالهم نذير عشان ينهاهم عن لذلك جت النذارة هنا مش البشارة عن شهواته فلما جاله نذير قال لا مش عايز ما زادهم إلا إيه إلا نفورا هو كان عايز بس حاجة تزود الرسوخ بتاعه لذلك ربنا قال استكبارا في الأرض لذلك أبو جهل لما سئل أنت مش عارف ان هو صادق قال صادق لكن لما تبقى ال ال ال ال, ال لما تكون السقاية عندهم سقوا فسقينا وأطعموا وأطعمنا فقالوا ما بين القبائل بقى والتنازعات فقالوا منا نبي يأتيه الوحي فأنا ندرك ذلك هنعملها ازاي دي خلاص يبقى هو نكذب وزي ما قيل لأحد أتباع مسيلمة أتعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق قال نعم وأن مسيلمة كاذب قال نعم قال له طب ازاي بتتبعه قال له كذاب ربيعة أفضل عندنا من صادق ومضر ده تبعي فمسألة الاستكبار رفضوا ذلك ايه استكبارا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبقى القضية هم ما كانوش عايزين دين هم كانوا عايزين ايه استكبار يبقى في فارق في ناس تحب الدين ودي نقطة مهمة قوي ودي بنشوفها للأسف إيه كل دولة تلاقيها بتهتم بجزء من أجزاء الدين وكأن الدين بياخد جنسية الدولة بقى أصبح فيه تجنيس للدين فتجد دولة الإمارات مثلا أو قطر بتاخد جزء من الدين تهتم بيه جدا وتنشره الجزء ده يرسخ وجود ملوكها يرسخ وجودهم فيختار من الدين ما يرسخ وجوده يقول لك أنا عايز الجزء ده الجزء اللي هيزعزع لا مش عايزينه إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس في ناس بتستفيد من ده وتكذب على الدين قال الله جل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون في ناس رزقها من الكذب على الدين وبقائها عن طريق الكذب على هذا الدين فيقول الله عز وجل استكبارا في الأرض ومكر السيء رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا في الأرض وطلبا لمكر السوء ولتحقيق شهواتهم فوجئوا أن هذا الدين الذي كان كانوا ينتظرونه لينتصروا به على اليهود فوجئوا أن هذا الدين يعيد الأوضاع الاقتصادية من جديد ويغير في طبقاتهم ويعطي الحقوق ويعطي العدل ويصرف كثير من شهواتهم فوجئوا قالوا لا مش عايزين ده فقالوا ايتي بقرآن غير هذا هات لنا حاجة تانية او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي قالوا الدين ده مش راكب معانا خلاص احنا مستقرين بقالنا سنين في اوضاع وفي قبائل وفي اقتصاد وفي اصنام والاصنام دي كل قبيلة على من القبائل من مكة لغاية الشام حتى صنم عندها واحنا متفقين معاهم هتسيبوا الصنم بتاعكم وبحيث ان انتوا تسيبونا في التجارة لو كسرنا الصنم التجارة هتبوظ اوضاعنا الاقتصادية متظبطة على كده هتيجي تبوظ كل ده مش عايزين هذا الدين احنا كنا عايزين دين يظبط لنا يزيد من من ترسيخ ودايما الملوك تتمسح في الدين لترسيخ وجودها لذلك فرعون ومن اكثر الخلق العجيب انه يقول انا ربكم ويقول اني اخاف ان يبدل دينكم لازم مسحة الدين والانسان مفطور على تعظيم الدين الانسان مفطور على تعظيم الدين فيستغل مسألة الدين الشاهد استكبارا في الارض ومكر السيء استكبارا في الارض ومكر السيء اذا رفضوا الدين لكبر في نفوسهم وانه لا يحقق اغراضهم ودايما بين الدين والملوك عداوة دايما لأنه بيعيد التقسيمات مرة أخرى فبيرفض كتير قال يا بني هذا أمر تكرهه الملوك فقال له ورقة ما جئت للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وخاف هرقل على ملكه ومات كافرا يبقى عندهم استكبار فوجدوا ان الامر ده هيخالف كبرهم استكبارا في الارض ومكر السيء وعشان يحافظ على وجوده بدأ يمكر السيئات وقيل استكبارا في الارض ومكر السيء اي رفضوا الدين استكبارا في الارض ورفضوا الدين لانهم يحبون المكر والشهوات وحياتهم قائمة على ذلك والدين ينهاهم عن المكر وعن الكبر فيقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إذا في السورة معانا هنا ضبط الداعية وعلاج الضبط النفسي للداعية ما بين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وما بين فلا تك في ضيق مما يمكرون الداعية تجاه اللي بيتفلت منه أو أعدائه حاجة من اثنين إما بيحزن عليهم جدا إن هم تفلتوا منه أو اللي بيزداد في عداواته بيحزن إن هم بيمكروا منه بيمكروا به فتيجي سورة فاطر تقول لك الأمر كله بيد الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أيضا ولا تك في ضيق مما يمكرون الأمر كله لله سبحانه وتعالى والصورة بتعلق القلب بالله بصورة غير عادية فيقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يبقى اذا هنا وزي والمكر جه معانا في الاول سوره فاطر لما يجي في قول الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور وقلنا يعني ايه هو يبور قلنا يبور الارض اللي مهما تحرس فيها ما تطلعش ارض بور فكأنه هم هيحرسوا وهيبذلوا لكن النتيجة لن يحصلوا على الثمرة التي يرجونها في النهاية فالمكر بتاعهم مستمر لكن العاقبة للت... لكن العاقبة للتقوى ولا يحق المكر السيء إلا بأهله الآية دي مهمة جدا فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا هذه الآية العظيمة الكلام عن سنة الله عز وجل خد بالك ما قالش ولا يحيق المكر السيء إلا بالماكر قال ولا يحيق المكر السيء إلا إيه بأهله إيه الفارق بقى الكلام هنا عن سنة من سنن الله عز وجل في الكون هنتكلم شوية عن مسألة سنن الله عز وجل خاصة في ختام هذه السورة العظيمة نتكلم عن سنن الله في الكون إن لله عز وجل سننا لا تتبدل ولا تتغير في هذا الكون سنن ربنا نوعين في سنن كونية وسنن بعض سميها كما تشاء التانية بعضهم بيسميها السنن الاجتماعية بتاعت البشر وعلاقات البشر مع بعضهم أو أمر الله عز وجل البشر أو السنن الشرعية أو السنن الدينية أيا كان السنن الكونية اللي هي بتاعت الشمس والأرض والدوران والغليان والذوبان والتجمد وال... وانصهار الحديد اللي, هي اللي بيكتشفها الإنسان درجة غليان الماء درجة انصهار مادة معينة الجاذبية دوران الكواكب كل هذه السنن وضعها الله لا تتبدل ولا تتغير ومن رحمة ربنا ان السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير وإلا كان الكون فسد يعني لو المية النهاردة بتغلي عن درجة 100 وبكرة بتغلي عن درجة 10 وبعده بتغلي عن درجة 120 ناس مش هتستقر لو الحديد النهاردة صلب وبكرة بقى مائع وبكرة بقى غاز البيوت هتنهار فربنا من رحمته جعل السنن الكونية ايه ثابتة كذلك لله عز وجل سنن بيسموها السنن الاجتماعية في علاقات البشر في, الم... في نصرة المظلوم في التدافع بين اهل الحق واهل الباطل معايا طيب ايه الفرق ما بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية الاثنين من عند ربنا فهم السنن الكونية بيجي بالتجارب هم عرفوا منين ان المية بتغلي او الحديد بيستعمل او بينصهر او المادة دي كذا او الاتش 2 او بتاع وان لو اتفك ده بيكتشف بالسير في الارض يكتشف جزء منه جت به الشرائع وجزء اشارت له الشرائع وجزء بالعلم التجريبي بيكتشف السنن الاجتماعية بقى بتاعت مثلا ربنا ينصر المظلومين ربنا يهلك الظالمين العلاقة بين الظالمين وبعض العلاقة بين الظالم والمظلوم التدافع بين الحق والباطل دي السنن احيانا الانسان ما يبقاش فاهم ازاي ظالم وما وبعدين مات مودة عادية وفي ظلمة تانيين ربنا اهلكهم وفي قرية ظالمة ربنا اهلكها اهلكها وفي ناس ربنا ما اهلكهاش في الدنيا عايز دي السنن الاجتماعية ازاي جيش في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إزاي جيش في الصحابة وفي القائد النبي صلى الله عليه وسلم ويهزم من مين من مشركين صرف كفار أبو سفيان قائد وكفار إزاي دي سنن محتاجة تتفهم دي اللي بنسميها السنن الاجتماعية فدي سنن ودي سنن في فروقات ما بينهم ما بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية غالب الصفات بتاعتهم وفي كتب كتير اتكلمت في المسألة دي غالب الصفات متشابهة لكن في فروقات دقيقة منها أن الله عز وجل قد يغير السنة الكونية لكن لا يغير أبدا السنة الاجتماعية بمعنى دوران الشمس دي سنة كونية ولا سنة اجتماعية عشان نشوف انتوا معايا ولا كونية انتصار أهل الحق على أهل الباطل سنة إيه اجتماعية لحظة دخول يوشع بن نون الأرض مقدسة ويوم الجمعة قبل غروب الشمس بلحظات وفضل فترة وتغرب الشمس ولو غربت الشمس هيجي يوم السبت يوم السبت مفيش قتال هيستعدوا محتاج يهزمهم في اللحظات دي فقال اللهم احبس الشمس علينا أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فغير الله سنة كونية لأجل إتمام سنة اجتماعية أو سنة بشرية وهي نصرة أهل الحق على الباطل كما فعل الله مع أصحاب الكهف والمعجزات عامة للأنبياء معايا بل حتى لا تتغير الفطر يعني شوف ال ال ال المشهد الجميل سيدنا موسى كان أذوه, أذوه بنو إسرائيل وقالوا عليه آدم اتهموه في خلقته وأنه معيب عليه السلام حشاه عما يقولون فأراد الله عز وجل أن يبين كذبهم وأنه من أحسن الناس خلقا فكان ممكن ربنا يقول له روح قدامهم واقلع ثيابك وكن عريانا ويشوفوا ربنا عمل ايه سيدنا موسى يغتسل وحده وضع ثيابه على الايه على الحجر ايه اللي حصل فاخذ الحجر ثيابه وتحرك شوف تغيير السنه عشان ما تتغيرش الفطرة عشان الحياء حفاظا عشان ما يقولوش اخلع ثيابك ويؤمر بشيء خلاف الشرع يغير الله عز وجل هذه السنة حتى يحافظ على الفطرة معايا فاهمين القضية فمن هذه السنن الاجتماعية التي لا تتغير نصرة أهل الحق على أهل الباطل ونصرة المظلومين وأن العاقبة للتقوى وان مهما مكر اهل السوء وخططوا ودبروا العاقبة ستكون للتقوى مهما حصل يعني حتى لو ابو سفيان وقف وهذا المشهد العجيب ويقول اعلوا هبل لنا العزة ولا عزة لكم والنبي صلى الله عليه وسلم تسيل الدماء من وجهه في احد برضه العاقبة للتقوى مهما حصل أو مهما كلهم خدوا براءة مهما حصل يعني مهما كانت الظروف طب ازاي واحد يقول طب ازاي انا مش قادر افهم نقول في نقطة مهمة جدا زي ما في فوارق بين السنة الكونية والسنة الاجتماعية عايزين نقول فوارق مهمة جدا بين سنة الله في الفرد وسنة الله في الأمة ودي عشان كده انا بقول ربنا قال ولا يحق المكر السيء الا ايه باهلي ما قالش الا بالماكر الله عز وجل اراد الامم تكون مجتمعه يعني اراد امه الاسلام تكون مجتمعه بل عاتب بني اسرائيل الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجرائم ابائهم لان الامه كالنفس الواحده ولانهم رضوا بذلك يبقى تخيل طالما أمة بني إسرائيل ما تبرؤوش وتنصلوا من فعل أجدادهم عوتبوا بجرائم أبائهم لأن الأمة كالنفس الواحدة بل دايما لا تقتلوا أنفسكم لا تأكلوا أموالكم لا تلمزوا أنفسكم لأن الأمة بمنزلة زي ما ابن كثير بيقول نزل الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة الله عز وجل يحب التجمع يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لذلك النصر الموعود به في القرآن للأمة مش للفرد للعقيدة للمبدأ مش للشخص النصر الموعود به السنة اللي ربنا وعدنا إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد المجموع مش الفرد ماتت خديجة في الشعب رضي الله عنها ومات مصعب في أحد ولم يرى الفتح مش معنى ان لحظة الموت حشاه يعني ان يقول ايه ده احنا هنموت احنا اتضحك علينا ما شفناش النصر لا دي سنن لذلك ابن تيمية بيقول آيات السنن اللي جت في القرآن المقصد بيها الآيات السنن الاجتماعية مش السنن الكونية السنن الكونية تفهم من تجارب البشر إنما السنن الاجتماعية تفهم أولا من الوحي من القرآن مش من أي حتة تانية عشان الناس ما تفتنش فيها القرآن فيه العلم العظيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه قيل أنزله بعلمه بمعنى البأدي أي فيه علمه أنزل القرآن وأنزله الذي يعلم السر في السماوات القرآن فيه سر فيه غيب فقل رب زدني علما أي وحيا وعلما في الوحي لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال البخاري فهل من طالب علم أي للوحي يبقى أنت كثرة قراءتك للوحي والسير في الأرض حتى الإمام العرفة بيقول السير في الأرض سير حقيقي وسير معنوي بقراءة التاريخ يديك تفهم هذه السنن ذلك سيدنا هود بيقول لما وقف قدام قومه وهو لوحده فقال إن ربي على صراط مستقيم يعني إيه إن ربي على صراط مستقيم يعني ربنا ما بيغيرش وعده سنن ربنا ثابتة ربنا قال هينصر الحق أنا مت أنا ما متش ربنا قال هينصر الحق عنده ثبات عنده يقين اللي بيتلقى هذه السنة من الوحي عنده يقين مهما تبدلت الظروف اللي هيتلقى دينه من الظروف هيبقى كل يوم عنده دين النهاردة بيشجع فلان وبكرة بيشجع فلان وبعده بيشجع فلان اللي بيتلقى دينه من الوحي هو ثابت مع الحق حتى لو الظروف ظاهرها غير كده طيب عايزين نقول سريعا كده ايه الفوارق ما بين سنة الله في الفرض وسنة الله في الأمم منها ان العقاب او العذاب او العقوبة او الفتنة قد تنزل على الامة حتى لو فيها افراد صالحون يبقى صلاح بعض الافراد لا يصرف الفتنة عن الامة وده تعجب ام المؤمنين لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انهلك وفينا الصالحون قال قال نعم اذا ايه كثر يبقى المصلحون يحتاجون الى النصاب ان يبلغوا النصاب في, في امه حتى لا ينزل العذاب عشان ما حدش يستغرب ده في ناس كويسين ازاي يحصل كده ما هو لان النصاب ما اكتملش قال الله عز وجل بعد ختام سورة هود إن العذاب نزل ونزل ونزل على أقوام فقال الله عز وجل في ختام السورة فلولا ليه العذاب كان بينزل عليهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون كانوا لازم يبقى فيه إيه مش, مصل... مش مش صالحين كان لازم يبقى فيه مصلحين فلولا كان من القرون من, من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا كانوا قليلين لو كانوا كتير ما كانش نزل عذاب إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين إلى بعدها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها المجموع مصلحون معايا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الأمة لو رأت المع... المنكر ولم تنهى عنه وقلة بس اللي عملوا كده قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عمهم الله بعقاب مع ان اللي عمل حاجة بسيطة يبقى اذا العقاب قد يأتي عم حين الناس تستغرب ازاي فتنة تحصل في بلد فيها اناس صالحون لان النصاب الاصلاح ما اكتملش يبقى اذا الفارق ما بين الفرد والامة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل عذاب يقصف بجيش والجيش في ناس مالهمش دعوة بالموضوع خرجوا اسواق او خرجوا مكرهين او غير ذلك او ابن السبيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه يبعثون على نياتهم قال صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم اذا ده الفرق الاول الفرق الثاني ما بين السن ربنا في في الاقوام والافراد ان الفرد مش لازم ياخد جزاؤه في الدنيا ممكن واحد منافق وفاجر وكافر وظالم ومفتري يعمل كل العمايل ويموت موتة طبيعية جدا عادي إنما الأمة أو المبدأ أو العقيدة لازم يظهر با... لو باطل لازم يظهر الباطل بتاعه في الدنيا لازم تعاقب في الدنيا ده ال... ده ال... الخلل الخطير اللي بيخلي الناس تشك ازاي ربنا ما ينصرش وكذلك النصر النصر مش للأفراد النصر للإيه؟ للعقيدة للمبدأ للأمة مش للأفراد الأفراد ممكن يموتوا ابن سلول كان في قمة النفاق انت لو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انت متوقع مثلا ان ابن سلول زي ما قلنا قبل كده كتير واحنا بنشرح سوره الانعام انه اول لما هيتكلم على امنا عائشه اول ما يتكلم بالافك لسانه يتشل مثلا ويقع في الارض وصاعقه تاخده من السماء ويبقى في ميدان عام ويفضل تمثاله والناس تتفرج عليه مش مش ده اللي بيحصل ده مات موته عاديه جدا وبعد ما مات ابنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يجي يلبسه القميص بتاعه راح لبسه القميص بتاعه من قبره ولبسه ومات عادي جدا وهم ان يصلي عليه تخيل وهو منافق رأس النفاق تخيل الافراد ممكن عادي الامه لا عقابها لازم او ال- الامة هنا او الفكر او العقيدة يعني لن تقوم الساعة حتى يظهر باطل الليبرالية والعلمانية واليهود والنصارى لازم الباطل بتاعهم كأمم يظهر انما الوعود القرآنية بالنصر للأمة مش للأفراد دي نقطة مهمة جدا لذلك دايما اللي خايف على نفسه ومش خايف على دينه دايما عنده سوء ظن خد القاعدة دي اللي خايف على نفسه ومش خايف على دينه دايما عنده سوء ظن قال ربنا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق لما همه نفسه ظن في ربنا سوء ظن وطائفة قد أهمتهم أنفسهم على طول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يبقى إذن فارق ما بين سنة ربنا في الأقوام إن لازم الحق هيظهر كأمة بمعنى إن في مسلمين مستضعفين ماتوا في مكة النصر والوعد كان للإسلام مش للأفراد لذلك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك انت حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسه الإسلام ما انتشرش في الأرض إذا الوعد للأمة مش للأفراد الفرد اللي ه- كل همه نفسه إنه هو عايز يشوف نصر هو عايز يعيش تمكين هو ده دايما عنده سوء ظن وليه وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بيقول إنما أنا لبنة في البناء فالناس والمجموعات والعاملين دي لا هم لبنات فلا يتعجلوا البناء وحدهم هو, هو لبنة في الطريق الطويل للإصلاح الإصلاح يا جماعة تجميعي يعني ايه الإصلاح تجميعي يعني طوبى على طول لغاية لما يتبنى البناء على مدار سنين الناس دايما عايزة حل سحري في ظل الفتن اللي احنا بنعيش فيها يقول لك اديني حل سحري اعمله دلوقتي ارسم لي خريطه التغيير من الوقت لغايه 100 سنه لغايه لما نيجي للتمكين التفكير ده خاطئ التفكير ده خاطئ انا معايا منهج بتحرك من خلاله وفي اقدار يعني الكلام ده ما كانش موجود في مكة ما راحوش للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا احنا نمشي معاك بس بشرط ارسم لنا خريطة زمنية من اول لما نمشي معاك لغاية لحظات التمكين واحنا نمشي معاك راح الحبشة ما طلعتش الحبشة راح الطائف ما طلعتش الطائف انت بتجرب وانت ماشي اهم حاجة ما تغيرش المنهج ده ما تلعبش فيه ما تغيرش دي اهم حاجة دي الثبات لذلك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ممكن واحد يسأل إزاي ربنا بيقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي مؤمنين ربنا ما نصرهمش الجواب من حاجتين المسألة الأولى أن ربنا قال النصر للمؤمنين مش للمؤمن النصر لمين؟ للمؤمنين الجواب الثاني أن دايما احنا بنقيس النصر اللي هو المكسب الحسي لا النصر يجي بمعنى الثبات لما مات ثابتا على دينه حرام بن ملحان قال فزت وطعن قال فزت ورب الكعبة أثنى الله عز وجل على الثابتين بالرغم أنهم ماتوا قتلوا في غزوة هزم فيها المسلمون قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل أنهم لم يبدلوا وأصحاب الأخدود ثبتهم قال يا أمة اثبتي إنك على الحق إذا الشاهد ال- ال- الفرق طب ليه أو يعني سواء الفرق الثالث أو ليه الجزاء بتاع الأمة لازم يبقى في الدنيا إنما الفرض ممكن يؤجل لأن ال- الحساب الأخروي فرض كل الناس آتي الله آتي الله آتي الله عز وجل فردا كلهم آتيه يوم القيامة فردا مش هيتحاسبوا كإيه كمجموعات فالمجموعات لازم تاخد حسابها في الدنيا إنما الأفراد خلاص كأفراد هيتحاسبوا هناك كأفراد إنما كأمم لازم وده أحد معاني قول الله عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا من معانيها إن لم تؤمن ينزل عليها العذاب كأمة كقرية مش كأفراد إذا في الآية نرجع للآية بقى ربنا بيقول إيه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يعني ممكن يعني أنا أقول لكم على حاجة فرعون اللي أغرق أنتوا عارفين إن قبله كان في كذا فرعون كافر لكن هي جت في ده يعني هي ممكن ما تجيش في الفرعون الاولاني ولا الثاني ولا الثالث هي ممكن تيجي في الفرعون اللي بعد كده يعني ممكن ناس كانت متوقعة الجرائم اللي عملها آه، اسمه ايه ابو بشار دوت حافظ المجرم ده كان متوق... وقبلهم كانوا متوقعين ان العذاب ينزل عليه ما نزلش عليه طب في اللي بعده طب احنا متوقعين ان هي تبقى في بشار ممكن ما تجيش في بشار ممكن تيجي في الحفيد انت ما تعرفش هتيجي في مين انما هؤلاء المجرمون النهاية بتاعتهم في الدنيا كمجموعة الظلم ده كمجموعة نهايته في الدنيا انما كافراد لا ده ربنا قال عن بعض الافراد انما نملي لهم ليزدادوا اثما ده بالعكس حتى يزداد العقاب عليه ان يؤجل له العقاب يوم القيامه فانت احيانا بتبقى نفسك ان فلان يعاقب في الدنيا لا ده ممكن عادي خالص يتساب تماما يعني في دار اخره فدايما اللي هيتعامل مع الدنيا على انها الفصل الاخير هيبقى عنده احباط وعلى قدر انصراف قلبك عن الاخره على قدر الاحباط وعلى قدر التعلق بالدنيا على قدر الالم الإنسان على قدر التعلق في كل حاجة التعلق على قدر التألم على قدر التألم بأحداثها لما بتزداد تألم للأحداث في وسط التعذيب والاستضعاف في مكة والضرب ويقول والله لك النبي صلى الله عليه وسلم ثقة تصل بالوحي تصل بالله سبحانه وتعالى طيب فربنا هنا بيقول ايه ولا يحيق المكر السيء يعني هم هيفضلوا يمكروا يمكروا يمكروا نهاية المكر ده هتلف عليهم تاني لكن زي ما قلنا مش لازم اول واحد يمكر تلف عليه لكن الحق سيظهر ولو بعد حين وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده في مسألة درس موانع الإحباط إن دايما أنت جزء من الإصلاح يعني جلستنا دي بذل لأجلها أموال ودماء وأنفس حتى نجلس مجرد جلسة فأنت ما بتبذل مش لازم تبذل للتغيير الجذري في الأرض لا ده تجميع على بعضه على بعضه لغاية لما يجي التمكين الذي يحبه الله عز وجل وليمكن لهم دينهم الذي ارتضاه اللي ربنا ارتضاه فهنا ربنا بيقول ولا يحيق المكر السيء إلا إيه إلا بأهله لأن في كفار في مكة عذبوا مسلمين وماتوا قبل غزوة بدر موتة طبيعية عادي انت متوقع ان هم ينزل عليهم صاعقة او لازم يموتوا في بدر لا ماتوا موتة طبيعية إنما المكر السيء يحيق بالأهل مش بالفرد لذلك الآية دي الوحيدة في القرآن اللي جات فيها كلمة السنة ثلاث مرات كلمة السنة أيضا كان واحد عمل دراسة استقصائية لكلمة سنة الله في القرآن عشان أهميتها سنن الله وجد إن هي جت عشر مرات خمسة منهم في صور مدنية وخمسة في صور مكية الصور المكية جت في سورة الحجر والإسراء والكهف الحجر والإسراء والكهف وفاطر وغافر الصور المدنية جت في آل عمران والنساء والأنفال والأحزاب والفتح فبيقول وكأن دراسة هذه السنن مهمة في كل الفترات استضعاف أو تمكين مهم فهم هذه السنن أيضا الشيخ الإسلام التامية زي ما قلنا قال سنن اللي جت في القرآن هي سنن الاجتماعية مش السنن الكونية ونص كلامه بيقول هي السنن التي تتعلق بدينه وأمره ونهيه ووعده ووعيده وليست المتعلقة بالأمور الطبيعية كسننه في الشمس والقمر والكواكب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله دي سنة ان المكر لذلك مسألة من حفر لأخيه حفرة وقع فيها مش لازم إنما لما مجموعة وأمة أو عقيدة أو مبدأ ضال لازم هيظهر في الدنيا بطلانه حتى لو طال الأمد يعني ممكن سنوات من الظلم لكن ينتهي هذا الظلم لازم في الدنيا كمجموعة مش كأفراد فلما ربنا قال سنة من السنن قال ايه وعشان كده دي المرة الوحيدة اللي جت في القرآن لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وجمع بين الاثنين التبديل والتحويل هنا وهنقول الفرق ما بينهم لان دي حاجة ممكن تستغربها النفس فاحتاجت لتأكيد ان ازاي يعني المكر السيء هيرجع على طب ما احنا شفنا ناس مكرت مكر سيء ونجحت لا نجحت في الوقت الحاضر إنما الحقيقة مع سنوات هتظهر وقد يكون النصر لإنسان حتى لو مات بنشر عقيدته الصحيحة إن ربنا بعد ما هو يموت ينشر له الحق واجعل لسان صدق في الآخرين يعني لما أصحاب الأخدود الملك الظالم قتلهم كلهم وحفر لهم الأخديد وولع فيهم من الذكرى الطيبة بقيت لمين وربنا أثبت في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا في السنة إن مين اللي كان معاه الحق خلاص احنا عرفنا وضح الحق لازم في الدنيا ده هيحصل فيقول الله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين يعني هو لازم يجرب ويدوق بنفسه عشان يصدق فهل ينظرون إلا سنة الأولين لازم يفضل يستمر في مكر السيء والاستكبار لغاية لما ينزل العذاب عشان يصدق ان كلام ربنا صح فربنا بيقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا كلمنا عن كلمة سنة الله لسه حاجتين في الآية كلمة لن تجد وكلمة تبديلا وتحويل ايه الفرق ما بين التبديل والتحويل التبديل حاجة بدل حاجة ان كان هينزل ربنا هينزل مثلا ربنا هينزل عقاب على اقوام فربنا بيقول ما حدش يعرف يحول العقاب ده لثواب انه يبدله يعني لو ربنا اراد انه يهلك اقوام ينزل عليهم صاعقه ما حدش يقدر يحول العقاب ده لثواب ده معنى الايه التبديل امال طب واحد يقول طب دي حاجة صعبة انه يحول العقاب لثواب حاجة صعبة طب حاجة اقل انه مجرد يحول العذاب ده يبعده بس فربنا بيقول لا حد يقدر يبدله ولا حد يقدر يبعده ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ما حدش يعرف يحولها يوديها لناس تانية يبقى اذا التبديل أن ينزل الثواب مكان العقاب أو العقاب مكان الثواب والتحويل أن ينزل العقاب على آخرين مكانهم أو ينزل الثواب على آخرين مكانهم وده مصداق الآية الأولانية ودي الآية في, في ختام السورة ده مصداق الآية اللي جت في الأوائل السورة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده بتاعت ربنا بس امال يعني ايه لن تجد وكلمة ما قالش لن يحدث تغيير قال ايه لن تجد لو خدنا كلمة لن تجد للمسلمين كأن اهل الاسلام احيانا يضيقون ذرعا بهذه السنة بيتعجل مش عايز يمشي على طريق السنن في النصر يعني مثلا لما المسلمون لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية واحدة في أحد هزموا ممكن واحد يقول طب ما كنا يعني ما كنا يا رب لما نروح المدينة قول لنا انتوا غلطتوا وخلاص مش لازم نتغلب قدامهم مش حتى شكلنا ففي ناس احيانا تريد ان تتجاوز السنن ربنا بيقول لك مهما عملت وقعدت تدور لن تجد تجد كأنك بتبحث عن مخرج لن تجد لسنة الله تبديلا ما تحاولش هي سنن لذلك مهما كان أهل الإيمان صالحين ومهما بلغوا درجة في الصلاح لكن خالفوا هذه السنن سيهزموا سنن ربنا لا تعذر مهما كان في سنن ربنا الاجتماع مثلا أن الله جل ينصر المجتمعين مش المتفرقين ناس على صلاح ومختلفين ومتنازعين لن ينصروا سنة ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا حتى لو صحابة حتى لو صحابة حتى لو أهل تقى حتى لو أهل تقى ولا تنازعوا إيه فتفشلوا لا تنتظر النصر على قوم متنازعين أبدا انسى دي سنن دي ما ينفعش إيه هنعديها إيه عدت معانا واللي معتقد ان هي عدت معاه بيكتشف بعد كذا سنة ان هي ما عدتش زي ما احنا شايفين يعني بيكتشف ان هي ما عدتش يعني مثلا هقول لكم مثال لو كان حشاه يعني نبي الله موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام تخيل هم لما السحرة عملوا السحر قال طب ما انا قومهم بالسحر بلاش العصا وراح جاب سحرة وانتصر عليهم دي مش النهايه هيظهر ان هو غلطان لو كان عمل كده وهينتصروا عليه مقابلة اهل الباطل بالباطل هيخليهم يكسبوا حتى لو انت انتصرت عليهم في الاول لان لله سنن انت مش هتنصر الا بالحق لو حصل لك نصر جزئي بالباطل انت مش هتنصر هتلف الايام وترجع لك مش هيحصل السنن لا تتجاوز لن تجد لسنة الله تبديلا سواء الخطاب للمسلمين او الخطاب للمشركين بمعنى لو الخطاب للمشركين مهما اوتيتوا من قوة عشان تفلتوا من السنن لن تفلتوا فان استطعتم ان تنفذوا من اقطار من اقطار السماوات والارض لا تنفذون فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان مش هيحصل مش هتعدوا فمهما اوتي اهل الباطل من قوة لن يفلتوا من سنة الله في اهلاكهم حتى لو تأخر نزول العذاب ومهما حاول أهل الحق أن يتجاوزوا سنن لن يتجاوزوها في سنن لربنا لازم يمشي عليها لن تجد ما تحاولش تدور امشي على الطريق الحق إن ربي على صراط مستقيم لذلك يعتقد بعض بعض الناس من أهل الحق أنه يتنازل عن جزء من الوحي أو جزء من الحق عشان يبقى أسرع في الوصول لا هو بيباعد هنا عن التمكين هو مش بيبقى أسرع لأن دي سنن دي سنن وحقيقة من باب من أفضل الناس اللي كتبوا في مسألة السنن في القرآن الإمام محمد عبده يعني كان هو له أخطاء في قضايا أخرى لكن في هذا الباب هو أبدع وجي من وراه ناس فتح الباب لرشيد رضا وللإبراهيمي والرشيد الخطيب الموصلي وأكتر من شخص اتكلم في مسألة استفسار ده من خلال القرآن أمر عظيم جدا ثم يقول الله عز وجل للناس اللي معتقدة ان هي معاها قوة هتمتنع من نزول العذاب عليهم مثلا لو احنا قلنا الكلام ده للغرب دلوقتي يقول لك يا عم انتوا لسه عايشين في ال... ايه اللي انتوا بتقولوه ده اهل حق ايه وهينتصروا ازاي انتوا لاين تاكلوا الوقت ما المسلمين دول غلابه في الوقت شوف الغرب وصل لايه مستحيل الكلام ده اللي انت بتقوله ده يحصل مستحيل الكلام انت عمال تقوله سنه ونصر الحق والتدافع من الحق والباطل مستحيل فربنا يقول لهم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة كانوا أقوى منهم وفي سورة أخرى وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فالختام بتاع الآية رائع وما كان الله أشد صور النفي واللام دي اسمها لام الجحود وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض هيروحوا من ربنا فين مهما حاولوا يهربوا هيعاقبوا وما كان الله ايه ليعجزه ختام كده في الاخر ينزل على قلبك برد وسلام تطمئن تطمئن على الدين مش على نفسك تطمئن على الوحي تطمئن على الحق ما يحدث الآن من أحداث هو قطعا أفضل لديننا ليس لذواتنا ليس لأشخاصنا لكن أفضل لديننا ينقى الصف ويظهر الحق وتخرج عبوديات لم تكن موجودة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والله لو طلعوا الأمر ولا في الأرض ليه؟ إنه كان عليما قديرا دايما العلم والقدرة لما بيجتمعوا دي طلاقة المشيئة يفعل ما يشاء يعلم والصفتين دول طول الصورة كلام عنهم والصورة اللي قبلها صورة سبأ العلم والقدرة حينما يجتمعان طلاقة مشيئة يفعل ما يشاء انت لو رحت الواحد اي شغلانة نجار عنده علم وعنده ادوات يعمل لك اي حاجة اختار اللي انت عايزه يعمله لك طبيب عنده علم ومهارة وقدرة يقول لك انا اعمل اي عملية ده بالنسبة للبشر رب البشر هو العليم العلم المطلق والقدرة المطلقة يفعل ما يشاء إنه كان عليما قديرا آخر آية مهمة قوي عشان برضو ناس تقول طب إزاي الكلام ده وفي ناس متسابة وماتت موتة عادية زي ما اتكلمنا ربنا يقول لك ده لسه في الإيه في الآخرة وكأن غالب الظلمة في هذه الأمة يؤجل عقابهم ختام السورة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لو كان كل واحد غلط نزل عليه عذاب ما ترك على ظهرها من دابة كانش حد فضل ولكن ايه يؤخرهم الى اجل مسمى يبقى ختام الصورة برضو لازم يبقى عندك توازن احيانا العاطفة والظالم ربنا هيموته في الدنيا ولازم ينزل عليه عذاب لا مش لازم و... والله سينزل النصر على القوم ليه الوعد لما ربنا نزله ما نزلوش لأقوام بأعينها بأعيانها نزلوا لمجموع الأمة لذلك من الحاجات اللي تخلي سوء ظن في موعود ربنا التحديد في وعد ربنا بمعنى قصة المشهورة قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ربنا قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال إيه في بضع سنين ربنا قال إيه بضع ما قالش كام أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال بعد ست سنين أو سبع سنين الروم هينتصروا على الفرس تدخل الصديق في تحديد الإيه الوعد عدت الست سنين وما انتصروش فبدأ الناس تشك يبقى انت المفروض ما تتدخلش ربنا قال بضع يبقى ايه يبقى بضع التدخل انك تقول لا فلان ده هو هينصر طب دي جبتها منين الاقوام دول هيموتوا كده الظالم ده ربنا ينتقم من لا هو ربنا ينتقم منه في الاخره قطعا احنا بنستأنس ببعض سنن فسنن ربنا تعمل مجتمعة حتى لا تسيء الظن يعني ايه سنن ربنا تعمل مجتمعة بمعنى عندنا سنة بتقول ان ربنا بينصر المؤمنين على الكفار ان لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا طب ما احنا حصل عندنا غزوة احد كان المسلمين قصاد كفار وما انتصروش لان في سنة تانية ان لما المسلمين يتركوا عهد الله عز وجل او مخالفة شرع الله عز وجل او يتنازعوا فيما بينهم يتغلبوا يبقى السنن بتعمل ايه مجتمعة مش سنة واحدة بس ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم الظلمة فإن الله كان بعباده بصيرا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار آية مكية سورة إبراهيم في قمة التعذيب والاستضعاف ربنا بيقول لهم مش لازم يموتوا في الدنيا إنما يؤخرهم إيه ليوم تشخص فيه الأبصار مش كده في الآيات دي بتاعت إبراهيم ربنا بيقول لهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله اوعى تظن ان ربنا اخلف الوعد ابدا انت اللي ما فهمتش الوعد انت اللي اسقطت الوعد على نفسك انت اللي تدخلت في تحديد الوعد ربنا قال هينصر الرسل اهل الايمان هينصر الحق مش الشخص وضحت النقطة دي دي نقطة من اهم اسباب سوء الظن والاحباط عند الناس انه عايز النصر ينزل على طائفة معينة يعني مثلا بعد كل اللي حصل في سوريا ده من الدماء اللي اسيلت و ممكن ان الظلم يرجع تاني ويستمر 20 30 سنة تاني وارد وان ما حدث لا يضيع عند الله ابدا والدماء اللي سالت اوعى تفتكر ولا يظلمون نقيرا اوعى تفتكر ان الدماء اللي سالت والمجهود ابدا ولا حتى في الارض مش بس في الاخره ان في ناس فائت وناس عرفت حق وناس فهمت وعبوديات ظهرت يا جماعه نصره الدين عايزه بذل ولا تمنن تستكثر من اول لحظات نزول الدين ربنا بيقول لك هذا الدين يحتاج الى بذل عظيم اوعى لما تبذل شويه تستكتر تقول ايه ده ده احنا قدمنا كتير قدمت كتير يعني ايه ظهور العبوديات في الارض يحتاج الى بذل ولا تمنن من اول لحظة ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر في صبر وبذل لنصرة هذا الدين اذا في ختام هذه السورة العظيمة يصبرنا الله عز وجل ويؤكد الله عز وجل لنا حتى نطمئن أن لله سنن أن المكر السيء يحيق بأهله مهما طال الزمان سيظهر الحق مهما مات كثير من المظلومين وعاش كثير من الظلمة حتما سيظهر الحق يوما حتى لو بعد أن مات كل هؤلاء لذلك من أكثر المعاني اللي اتكررت في سورة البروج معنى الشهادة ليه؟ لأن ما حدش شاف اللي حصل المجرم الملك الظالم جاب الجنود وحفروا الأخديد ولعوا فيها نار وموتوا كل المسلمين محدش شاف الموقف وبقى كل اللي موجودين كفار بس في القرية محدش كان موجود عشان يشهد عليه فربنا من أول لحظة بيقول والسماء ذات البروج كأني عارف زي أبراج المراقبة كده واليوم الموعود في يوم وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أكتر لفظ تكرر في سورة لفظ الشهادة الله يشهد على كل شيء لذلك ختام السورة هنا فإن الله كان بعباده إيه بصيرا يعلم كل شيء يبصر كل شيء وهتفتكر ان في حاجة عدت على ربنا أبدا ودعوة المظلوم تجاب ولو بعد حين وتدخر له يوم القيامة والظالم يدفع يوم القيامة من الحسنات ويأخذ من السيئات فمش معنى ان ظالم عاش قدام الناس عادي ومات مدة طبيعية ان الناس تشك في موعود الله ده سوء فهم لسنن ربنا سبحانه وتعالى لذلك لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فضل الله عز وجل ومني وتوفيق انتهينا من تفسير سورة فاطر المرة القادمة بإذن الله عز وجل نستفتح في سورة ياسين أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن يوفقنا لفهم كتابه وتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا